بسم الله أول ابن الروح القدس الإله الواحد أمين ناخد حكمة جديدة من سفر الأمثال في تجارة الحكمة تعبير أول مرة الحقيقة أنتبه ليه تعبير بيقوله سليمان من قبل المسيح ب 950 سنة دلوقتي بس شكله واضح قوي حاجة سماها مخترع الخير ومخترع الشر معرفش حد خد باله من التعبير ده قبل كده ولا لا سليمان الحكيم له آية جميلة قوي يقول في أمثال 14 22 أما يضل مخترع الشر أما الرحمة والحق فيهديان مخترع الخير ده حاجة غريبة قوي ان يكون في اختراعات شر وفي اختراعات خير بيتكلم عن الادمان انا قلت فعلا دي اختراعات شر ليه النهاردة الانترنت اختراع ما فاتش عليه 30 سنة مثلا مش كده كمية الشر اللي من خلال القصة دي وطبعا في كمية خير كمان بس مذهلة تجارة ال pornography في العالم اللي عن طريق النت اللي هي الفساد والجنس على النت يعني بيقولوا تنافس تجارة المخدرات كلها في العالم بالأرقام يعني بملايين بلايين الدولارات بتتصرف على المصيبة دي ده اختراع شر مش النت اختراع شر بس استخدامه في المجال ده ده اختراع شر كان زمان الكتاب المقدس في سفر الأمثال اتكلم عن إدمان الخمر في أمثال 23 في كلمة ويل للذين يدمنون الخمر كلمة يدمنون دي في الإنجيل النهاردة في اختراعات الخمر ده موضة قديمة النهاردة أنواع المخدرات كتير قوي وملهاش آخر وحتى ما بقتش chemicals بس أو حاجات تتشرب لا ده في يعني إدمان بأشكال كتير زي مثلا الميديا وال sex addiction وحاجات كتير إذا في حاجة اسمها اختراعات شر وفي المقابل في اختراعات خير إن في ناس بتطلع بفكرة خيرية ما كانتش موجودة قبل كده والفكرة دي تمشي زي النار ويمكن خلال سنوات تعم العالم كله وتنقذ ملايين من البشر وهي اختراع هي خير بس اختراع فواضح ان الحكيم بيقول الخير بيبان في طريقة تفكيره ويبدع ويخترع والشر كمان بيبدع ويخترع فاكرين لما المسيح له المجد حكى لنا مثل جميل كده مثل الحنطة والزوان فبيقول واحد زرع حنطة وبعدين جه واحد عدو بالليل زرع زوان فايه اكتشف ان طالع مع الحنطة زوان فقالوا له طب نشيل قال لهم لا لحسن تيجي وانتوا بتشيلوا تخلعوا الحنطة كمان دعوهما ينميان معا يعني ايه فعلا الواحد طول ما يعيش يكتشف ان الشر في ازدياد وايضا الخير في ازدياد في ناس تتبارى وتتنافس في عمل الخير وفي ناس بتبدع وتتفنن في عمل الشر في ناس بتصرف مليارات في الخير وفي ناس بتصرف مليارات في الشر وده واضحة قوي ان دي سكة ربنا ودي سكة الشيطان وربنا بيتفرج او ضابط الكل عارف امتى هيحسم الموقف وياخد دول جهنم وياخد دول السماء لكن دي حقيقة احنا عايشينها وشايفينها بقت واضحة جدا في الوقت اللي العالم فيه آلاف من الجهات الخيرية في كمان ملايين من أدعياء الشر ومخترع الشر ايه حكاية مخترع الشر هبتدي بالعكس الأول باختراعات الشر وأقلب على اختراعات الخير اللي تهمنا نفس الكلمة اللي قالها سليمان في الأمثال أنه يضل مخترع الشر جاء في جامعة سبعة قال إيه انظر هذا وجدته فقط أن الله صنع الإنسان مستقيما أما هم فطلبوا اختراعات كثيرة يبقى مرة تاني بيقول ربنا لما خلق الإنسان خلقه خير خلقه مستقيم إنما الإنسان اخترع الشر تفنن في اختراعات الشر ومشي عكس إرادة الله بطريقة أساءت للبشرية كلها تعالوا أعيش معاكم شوية قصص من الكتاب كده اختراعات شريرة في رأي واحدة من الاختراعات الشريرة كانت أول مرة فكرة زواج آخر الإنسان اتبرمج أنه الراجل يتجوز واحدة ست آدم وحواء فوجئنا في تكوين أربعة ما فاتش كتير على تكوين اتنين يعني تكوين واحد واتنين اللي فيه حواء وآدم والعادة طبيعي خلاص الناس اتبرمجت على الموديل ده الموديل بتاع واحد ومراته وعياله طلعت فكرة غريبة طلعها واحد اسمه لامك لأول مرة خد خد زوجتين وعشان كده اتسجلت على فكرة يعني في أجيال كتيرة ما اتسجلتش وأسماء كتير أصل دول طبيعيين دول اتجوزوا جوازة عادية إنما عم لامك ده أول مرة يخترع اختراع كده اسمه زوجة تانية مثلا اختراع الزواج المثلي اللي هي ال homosexuality ما ده اختراع شر لأن ربنا خلق الإنسان ذكرا وأنثى خلقهما فمفيش حاجة تالتة في اختراع طلع انه طب وليه ذكر وذكر غلط وليه ما يفكروش يبقى التعارف بين انثى وأن... كلام غريب قوي ما ده اسمه اختراع اختراع شر فنسمع ان لوط مثلا لما جاله اتنين زوار اتنين ملائكة شكلهم رجالة اجتمع اهل المدينة عشان يتعرف جنسيا على الناس دي يعتدوا عليهم يعني الى هذه الدرجة من هنا جت كلمة sodomy نسبة الى سدوم سدوم هي أصل المصيبة دي فبقت الخطية دي مرتبطة بالبلد دي اختراع تاني اختراع الجارية فكرة ان يبقى في جارية وبديل لقلة الولاد ان احنا نجيب واحدة تبقى ام بديلة وبطريقة لما سارة قالت له ما تاخد هاجر طب ما هاجر قدامك بقالها كذا سنة طقت في دماغها مرة اختراع شر عبقرية شر طب ما تجيب لي عيل من هاجر اختراع آخر للشر اختراع برج بابل تقروا في تكوين 11 مثلا انه دخلت في دماغهم وهم لسه بدائيين جدا في عملية المباني انه ما تيجي نعمل حاجة تدخل في السماء وت... ونغزو ربنا يعني نعتدي على مملكته في السماء يعني فربنا بص لهم كده بحسرة يعني هو ده أعلى ما فكرتوا فيه بدل ما تفكروا في خير بعض بتفكروا تتحدوني فنصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض اختراع الحروب عموما ربنا ما خلقش الناس تتحارب قايين اخترع فكرة القتل دي لكن كمان طلعت حروب عالمية من وقت أبونا إبراهيم يقول الكتاب لما تبصوا للأسماء الكتيرة اللي قدامكم دي أربعة ملوك مع خمسة دي أول حرب عالمية تعتبر حصلة في التاريخ أن أربع ممالك ضد خمس ممالك وقعوا في بعض وأبونا إبراهيم بره الحرب بس ده اختراع اختراع حرب كونية أو حرب عالمية وده اللي شفناه في الحرب العالمية الأولى والثانية ما كانتش بلد ضد بلد كانت مجموعة بلاد ضد مجموعة بلاد والعالم بيدفع الثمن بملايين من الضحايا كل ده اختراعات شر القنبلة النووية اختراع شر بينما الراديو ثيرابي اختراع خير يعني نفس فكرة الذرة هي ممكن تمشي في اتجاه حرب نووية وممكن تمشي في علاج نووي علاج يفيد الناس يبقى الاختراع ممكن يوجه في أي اتجاه في اختراع تاني اسمه زنا المحارم يعني فوجئنا ببنات لوط لأن لوط اتربوا في سدوم ما هو الشر يجيب شر فالبنات اللي أفكارهم ملوثة تماما اخترعوا خطية مش مش موجودة في العرف ما تسمعش عنها قبل كده انها تسكر ابوها وبعدين تجيب منه عيال دي حاجة ضد الطبيعة يمكن ضد الحيوانات لكن ازاي فكرت في كده ده اختراع شر وطلع منهم شعب مؤاب وشعب عمون أسوأ شعوب كلها كلها شر وفساد وقتل وإباحية اختراع الأمار يعقوب يعتبر واحد من أول الناس اللي اخترعوا فكرة الايه البيع والشراء يعني في حاجات ثمينة لما قال له بعني اليوم بكوريتك بطبق عدس ما هو ده نوع من المقامرة في أمور لا تباع دي حاجة مش مفروض تتباع لكن كان كان اختراع من يعقوب برضه اختراع انه واحد زي لبان خال يعقوب ما دي عيلة مخترعة برضه لبان اخترع اختراع غريب جدا ان هو ايه يجوز بناته ويستفيد منهم يعني وبعدين ايه جه يجوز الاولانيه فقال له لا احنا عندنا ناس صعايده مش هتشوف العروسه غير تاني يوم فايه طلع انه متجوز ليئه وبعدين ياخد فيها سبع سنين تاني وده كل ده اختراعات شر كوكتيل من الكذب على الغش على ال... على الضحك أما اختراع الشر الخير بقى ده اللي يعنينا احنا الآية بتقول أما يضل مخترع الشر أما هنا يعني definitely لازم اللي بيخترع الشر هيمشي في سكة ضلال والناحية التانية الرحمة والحق يهديان مخترعي الخير يعني اللي بيتفنن في انه يعمل خير في حياته رحمة وحق لازم ربنا هيكافئه كتير لان هو بيبدع فكرة جديدة بشكل جديد ده اختراع خير اختراع خير وما أكثر اختراعات الخير على فكرة في القرن العشرين أو الأيام اللي احنا عايشينها دي على قد ما فيها اختراعات شر فيها اختراعات خير وهديكم شوية أمثلة خلونا نراجع أن الله أول مخترع للخير أو هو مصدر كل خير الله صانع خيرات ربنا ما يطلعش منه شر الإنسان بإرادته يطلع شر الإنسان يشارك الشيطان يطلعه شر لكن ربنا طلعش غير الخير ما عندوش حاجة تانية يقدمها غير خير الخير يمثل في عرف الله على الأقل بأربع كلمات مهمة لأن ساعات كلمة خير دي مش, مش محدودة في معنى الخير عند ربنا هو الحب هو الجمال هو الحق الحق والعدل وهو السلام كل ما يبني الحب كل ما يرفع شأن الجمال أو الحق والعدل أو السلام يبقى اسمه خير يعني صانع السلام مخترعه خير اللي بينشره مبادئ حب اللي بيكتب اللي بيكتب قصة أدبية ترفع مشاعر الناس في اتجاه الحب ده مخترع خير متخيلين يعني واحد أديب مثلا تولستوي مثلا ولا ديستوفيسكي ولا جماعة ال Russian دول كانوا لأن هم مسيحيين كان عندهم حس أدبي عالي بعض كتاباتهم رواياتهم تقراها تبكي وتتأثر جدا وتشعر بحب فظيع لكل الناس طب ده, ده فنان ده مخترع بعض السيمفونيات اتكتبت نتيجة تدين بيتهوفن وموزارت والناس دول كانوا متدينين فلما بيطلع فنه ده مخترع خير على فكرة لأن ممكن بالموسيقى بتاعته يحرك نفسية الناس في اتجاه الخير والحق والجمال فاختراعات الخير ملهاش شكل واحد في الوقت اللي فنان تاني بيكتب كتاب يخلي الناس تكره نفسها وتكره بعض أو موسيقى أخرى تخلي الناس تعبد الشيطان يبقى في موسيقى تهذب النفوس وترفع معاني السلام والحب والخير وفي موسيقى تهد كل حاجة إنسانية في البني آدم وتخليه شيطان الإنسان هو اللي بيختار الشر التعبير الجميل اللي قاله يوسف لخص بيه المعادلة الصعبة دي قال أنتم قصدتم لي شرا أما الله فقصد به خيرا يعني الله من حكمته العالية حتى الشر اللي في الدنيا بيعرف يدوره كده ويعمل منه خير للناس ليه؟ أديكم مثل مثلا من كتر قسوة الناس على بعض في آلاف من الناس بتموت في الشوارع مرمية في بلاد كده يرموا الشخص اللي هيموت عشان ايه حتى ما عندهمش فلوس يدفنوه ولا يفرق معاهم ي... دي اللي خد طلعت فكرة الأم تريزا ومستعمرات مادر تريزا في العالم كله يبقى الشر والقسوة بتاعت الإنسان النهاردة في قصادها آلاف من الرهبات المكرسات لخدمة الناس دي يبقى في اختراع خير بيصد على اختراع الشر مع القسوة اللي في البني أدمين في خير فائض طلع من بني أدمين تانيين وهكذا مثلا تلاقي من كتر العلاقات الآثمة في عيال بتترمي في الشوارع طلعت آلاف من الملاجئ الخيرية اللي يتربى فيها أطفال بأمهات عمرهم ما كانوا أمهات بس أفضل من أي أم يبقى في اختراع خير ان ام ما كانتش ام بقت ام والام الحقيقية ما هيش ام ما تستاهلش تبقى ام مش كده يبقى في اختراع شر ان ام لغت الامومة وفي اختراع خير واحدة ما اتجوزتش فيها امومة احسن من 100 ام واضح التنافس اللي بيحصل انتم قصدتم به شرا والرب قصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا يبقى دايما الخير هيكسب على فكرة في الآخر احنا متأكدين الجولة الأخيرة للخير لكن الصراع مستمر بين الشر وبين الخير تعالوا نطلع بقى بأفكار محددة لينا كخدام أولا خلي أول مبدأ اختار الخير دائما في حياتنا يا جماعة طول الوقت احنا في في مفترق طرق طول الوقت يعني في شغلك دخلك واحد مستفز انت ممكن تزق- تزعق فيه وتكرشه وممكن تحتمله وتهذبه دول اختيارين هتمشي في أنهي اختيار انت ممكن كمدير او في موقعك تهزئه وتطرده وممكن بقلبك المسيحي تروضه هذا الحيوان المفترس تقتله ولا تروضه ما في اختيارين الشر تقتله وتخلص منه والخير تروضه يطلع منه حق يرجع تاني يترقى ويبقى إنسان بدل ما هو نزل إلى مستوى الحيوان فدايما احنا في مفترق طرق فأول مبدأ عاوزين نراجعه اختار الخير دايما اختار الخير دايما الكلام على الناس هتلاقي الناس قاعدة بتجيب سيرة الناس تلات ارباع الناس ما كانش كلهم بيجيبوا النيجاتيفز بتاعت الناس طب ما تختار الخير امسك في نقطة بيضة واتكلم فيها اي نقطة عدلة في حياة بني ادم هي ده موضوعك غير كده اسكت يبقى انت بتختار الخير تدي ولا ما تديش ادي كقاعدة أساسية ما تديش إلا لو الحكمة قالت لك ما تديش لسبب مفيد لسبب خير يعني إيه لسه الدكتور بيقول أنا ممكن أكون ال- الجنيه اللي بديه العيل في الشارع هو هيشرب بيه مخدرات لو أنا ما اديتش هنا أنا دافعي خير أنا مش عاوزه أغذي الشر اللي في حياته انا عاوز اديله 100 جنيه بس مش عاوز يشرب مخدرات فمش هديله ولا جنيه بس هفكر بطريقة تاني ازاي اطلعه من الشارع واعيشه حياة كريمة فمين انا اقصد ايه لكن ان كان على العطاء لا انا عاوز ادي بس هدي ايه يبقى انا دايما بفكر بطريقة خير مش عاوز اخلص منه عشان بيخبط على الازاز ده شر دي طريقة تفكير سلبية ان انا عاوز اخلص منه طب ما هو ده اترمى في الشارع اساسا انا عاوز اخلصه مش اخلص منه اختيار الخير يخليني اقول اسامح ولا ما سامحش طبعا سامح لازم تسامح لان ده الاختيار الخير كونك ما تسامحش لاي سبب يبقى انت اخترت الشر يبقى انت مخترع شر يبقى انت مسي- مشيت في سكة قايين انما مع التسامح ترجع للحكمة المسافة بعد كده قد ايه نتفاهم ده سؤال تاني انت تسامح وبعدين تحسب المسافات اختيار انك تروح ولا ما تروحش تروح فين لو مجال خير روح تضيع الفرصة ليه من يجد أن يفعل خيرا ولا يفعل ذلك خطية له لكن مكان فيه شر تروح ليه أساسا انت عارف المكان ده ما يرضيش ربنا يبقى دايما اختار الصح اختار الخير والحق والجمال والسلام تاني قاعدة اختار الاختيار الأقل سوء يعني في بعض المواقف بتبقى بتختار بين حاجتين الاتنين وحشين بدافع الخير اختار الحاجة الأقل سوءا أو أقل ضررا بانت مثلا في قصة لما ربنا خير داود وقال له اختار عقاب من ثلاثة مجاعة ولا حرب ولا آم، و- ولا ولا الوباء الوباء قال لك ده هيبقى بيني وبين ربنا مجاعة هقعد اشحت من الناس وحرب الناس بيحاربوني فقال الجملة المشهورة بتاعته قال ايه فلنسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرة ولا أسقط في يد إنسان كده كده أنا هاخد عصايتين بس عصايتين من إيد أبويا الطيب ربنا أهون من عصاية الناس يبقى أنت ساعات بتضطر تختار الاختيار الأقل سوءا التلاميذ جم للمسيح قالوا له الناس جعانه قوي الناس جعانه ولازم تمشي هنا في اختيارين يكمل وعظه ولا يمشوا لا المسيح حط اختيار ثالث لا قال ناكلهم ده اقل سوءا احنا هنتعب تلاميذ طبعا هيقعدوا يلفوا ويروحوا ويجوا والمسيح يعمل معجزات بس الناس تاكل لكن اهون من ان هم يروحوا حد يدوخ في السكه يبقى ربنا يسوع قال ايه ان كان تعب بتعب طب نتعب احنا ونريحهم هم فهمتوا الفكره اللي بقولها اقل ضررا يعني ايه كان دايما البابا شنودة يقول لنا كده يقول الكاهن أو الخادم اللي يتعب يريح شعبه واللي يرتاح يتعب شعبه انت كطبيب كمان عاوز تقعد مطرحك والناس تخدم عليك المرضى هيتعبوا عاوز انت تتعب هتريح مرضاك او هتريح مخدوميك لان انت اخترت انك تتعب اذا كان تعب بتعب يلا نتعب احنا ناخد احنا بركة التعب برضو المسيح اتحط في موقف لما بطرس جاي بيقول له لازم ندفع الجزية قال له حبيبي هو الجزية دي بياخدوها من مين قال له من ولاد من اجانب قال له طب ما احنا ولاد البلد بس اقول لك لحسن يفهمونا غلط هي القصة ايه مش فلوس لا ندفع فلوس بس ما نأثرهمش خلي بالك هو بيختار الاختيار الأقل ضررا جت في فلوس يا ابني ما تحصلش حاجة آخر حاجة الفلوس بس يقعدوا يسيئوا فهمنا لا ده موضوع أهم ده هنا الاختيار الخير يخليك تقول ايه لو خسرت فلوس ما خسرش فلان بدل ما شد وحاسبه واقول له عملت وما عملتش خلاص ان جت على فلوس ده طريقته مع يهوذا فضل ساكت ويهوذا بيسرق وعمال يعلم التعليم بس قدامه طول الوقت يحذره من حب الفلوس ويوري له ساكبة الطيب و... ويهوذا مش راضي يتعلم لكن فضل يهوذا أغلى من الفلوس فيقول لا مش مهم نخسر فلوس المهم بس نحاول نكسب يهوذا إنما يهوذا أصر ثالث قاعدة اختار الاختيار الأكثر خيرا يبقى الأقل ضرر لو في ضرورة للضرر ولو خير يعني لو أديكم مثل بسيط انتوا قاعدين في أسرة ثلاث أربع تنفار في بيت وجت فكرة إن في حد تعبان ندفع له كام فابنك باندفاع قال ندفع له ألف جنيه فمراتك قالت لا لا لا ده كتير ما كفايهم 200 جنيه تمشي انت مع مين امشي مع الأطيب مع الأكثر خيرا مع المندفع في الخير اختار الأكثر خيرا دايما ليه لأن شوفوا احنا لسه طالعين من عيد الأنبا برام خليك ميال دايما للسخاء يا ما شفت كابلز يا جماعة يبقى طرف فيهم مندفع في الخير والتاني بيفرمله يعني زوجة تبقى عاوزة تدي بسخاء وعاوزة تطلع كل اللي في البيت وجوزها عامل لها فرامل طول الوقت أو العكس يبقى هو اللي عاوز يعمل خير كتير قوي وهي اللي بتفرمله لو عندك فرصة اختيار اختار الأكثر خيرا آه مثلا من ضمن الاختيارات الجميلة يقول يوما واحدا في ديارك خير من ألف تبقى فسحة ولا مؤتمر لا لا مؤتمر خلينا نصلي مش عارف تبقى خدمة ولا زيارة ومجاملة لا لا خدمة احنا عارفين هنعيش قد ايه ناخد بركة الخدمة يبقى انت بتفكر دايما المكسب الروحي الأكثر خير يوما في ديارك خير من ألاف أروح الكنيسة ولا أروح النادي لا نادي إيه خلينا في الكنيسة بتميل دايما للاختيار الخير مريم ومارس نفس الفكر الاتنين بيحبوا ربنا والاتنين مضايفين ربنا بس مارس اتلهت في الخدمة لدرجة اتعفرتت فالمسيح قال لا مريم اختارت الأحسن ركزت وسمعت واستفادت أكتر ما إيه ما انشغلت زيادة عن المسيح برضو اختيار مثلا لما يقول كنز مخفى في حقل الإنسان ده غني وعنده ممتلكات بس حط ممتلكاته كلها في كفة والكنز المخفي في حقل في كف فمضى باع كل شيء واشترى الكنز أو اشترى الحقل ده اختيار إن يجي واحد يقول أشتغل وأكسب وأطلع عشور أكتر ولا كفاية عليا شغل ودي بقيت عمري لربنا لا طبعا التانية طبعا فلوس ايه ومين قال لك ان ربنا معذور ربنا مش معذور ظروفه كويس الحمد لله تقلقش عليه يعني مش محتاج العشور الزيادة محتاج قلبك محتاج وقتك محتاج مخك طبعا فلو لو كان في اختيار انك تدي الوقت كله يا ريت يبقى دايما تميل الى الاكثر خيرا اربعة اعمل الخير بزياده احنا كل ده تحت شعار اسمه ايه مخترعوا الخير اعمل الخير بزيادة لما تعمل خير اعمله وما تقعدش تقطر وتحسب يعني عندنا مثل جميل قوي عن السمير الصالح كتر ألف خيره انه وقف ونزل بص على الجدع اللي بيموت لغاية كده كويس أحسن من الكاهن واللاوي وكتر مليون خيره إنه شاله على الحمارة وإيه وداه الأوتيل ده كده عداه العيب بقى لا ده لسه ده طلع فلوس ودفع ده قريبك لا انت اللي خبطته بالحمار لا امال ايه يعني لا انا بحبه وبعدين الاكتر والاكتر يقول ايه اصرف عليه وهاجي بكرة كمل هدفع لك كل المصاريف ايه ده بقى ده الميل التاني اللي اتكلم عنه المسيح من سخرك ميلا اذهب معه اتنين اعمل خير بزيادة هو دي طريقة ربنا لان ربنا مغرقنا ربنا بيفتح على الرابع الحنفيات بتاعته انت ليه تقطر وتحسب بالملي ما كانش كده ربنا معانا تعبير جميل قوي في كورنثوس الثانية تسعة يقول الله قادر أن يزيدكم كل نعمة بصوا كم كل في الآية دي ولكم لكي تكون ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح كم كل طلعوا خمس أربعة واحد على فكرة هنا يعني إيه الأربعة الأولانيين بتوع ربنا كل نعمة من ربنا وكل اكتفاء من ربنا وكل الوقت وكل شيء كل ده من ربنا كل ده وعد قصاد واحدة بس كل عمل صالح اشتغل بقى فهنا ربنا مغرقك في كل حاجة عشان يقول لك يلا اعمل اللي عليك بقى اشتغل ما تستخسرش انك تقول ما انا بخدم بس في عيادتي طب وماله لما تزود يوم تنزل قافلة طبية ما انا بصلي الصبح خمس دقايق ما تخليها نص ساعة ما انا بروح الكنيسة لما الاقي وقت لا وليه لما تلاقي وقت ما تخليها كل اسبوع كل عمل صالح يعني ايه اطلع بقى خطوة لقدام وزود اعمل الخير بزيادة يقول إذا, إذا حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع قاعدة جميلة قوي حسبما لنا فرصة منين ما تلاقي فرصة لو لقيت فرصة تقوم من كرسيك عشان حد يقعد اعملها ده خير لو لقيت فرصة انك انت تجيب كوباية مية لحد اعمله ده خير اعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان كما هو مكتوب فرق أعطى المساكين بر يبقى إلى الأبد كل ده أعد لك في السماء فرق ما تخافش ودي بسخاء ما تخافش كل ده في السماء قاعد مستنيك أخيرا اختراعات الخير نقول بقى كلام عملي شوية في رأيي كل خدمة جديدة هي اختراع خير يعني من شبابنا ولادنا الحلوين من سنتين ثلاثة كده سنتين يمكن اخترعوا حاجة سموها كوتشنج أنا شخصيا معجب جدا بهذا الاختراع عندنا شباب كتير في الجامعة وخريجين ما بيخدموش وما يعرفوش يخدموا مدارس الأحد وما لهمش في الوعظ وعندنا في المقابل آلاف من الأطفال ما بيتعلموش في مدارس بس ما بيتعلموش فطلع اختراع رائع من خادم كده ما نشبط دول في دول دول يخدموا ودول يتخدموا دول عندهم وقت وعندهم معلومة ودول عاوزين حد يعلمهم ويتبناهم الحقيقة التشبيطة دي ال win win ده خلى الكل كسبان ده اختراع اختراع جديد جميل اختراع حلو لما قالوا لنا مثلا اختراع اتعمل عندهم في الصعيد نعمل screening لمدارس الأحد ونكشف عليهم طبيا لأن المدارس ما بتطلعش كلهم كويسين في المدارس يطلع في مدارس الأحد حالات rheumatic heart وحالات مش عارف ايه وحالات ازاي ده في المدارس كله سليم معلش معجزة في المدارس انما احنا في مدارس الاحد بنطلع حالات ده معناه ايه اختراع خير اختراع جديد اه فكرة جديدة جميلة وعندنا الدكتور الحلو المتطوع عندنا العيال الحمد لله في مدارس الاحد ما بتلاقيش حد يبص عليها وهكذا كل مجال جديد في الخدمة اسمه اختراع اختراع كان زمان الريتاردد عموما اللي هو mentally affected يعني ذوي الاحتياجات الخاصة دول فئة مهملة جدا النهاردة في برامج في اختراعات ازاي تطلع من هذا الانسان يعني انسان منتج وانسان محترم وانسان يدخل المجتمع ويدوب في المجتمع ويعامل بمنتهى الانسانية وحاجة جميلة جدا في الوقت اللي كان زمان ده مستنينه يموت بعمل معاملة الحيوانات طب ما ده اختراع ان تطلع فكرة تتبنى الفئة دي وتعلى بيها الى هذه الدرجة ما دي خدمة بس الخدمة ده عبارة عن اختراع واحد اخترع أفكار جديدة برنامج جديد يبقى الابتكارات عموما في التعليم والتربية ابتكارات النهاردة مثلا مدارس الأحد الطريقة الكلاسيكية بتاعت درس وتلميذ دي مش نافعة خالص طب طلعت فكرة ال fun days وال sports activity والبتاع نلعب لعبة وجوه اللعبة ناخد الدرس طب ما ده اختراع بس اختراع ناجح جدا نعمل مش عارف نطلع فيلم والفيلم هو اللي ايه يطلع الدرس كويس ده اختراع جميل يبقى ما اكثر الطرق الجديدة في الابتكارات تربية وتعليم بتغير استثمار الموارد البشرية والامكانيات الطبيعية ده ده, ده اختراع ازاي تدخل قرية تلاقي شوية نخل تخترع حاجة النخل ده يطلع لك ثروة وشوية ناس ما يعرفوش يقروا ويكتبوا تخترع حاجة تشغل الأيادي العاملة دي ويعملوا منتج ويعملوا ثروة دي مبادئ التنمية الدول المتحضرة اللي مشيت في الديفلوبمنت ما عملوش بدعة ما جابوش فلوس من الهواء وعارفين كويس ان الفلوس مش هي الحل الفكرة هي الحل الاختراع هو الحل لكن مش الفلوس الفلوس دي بتيجي في الآخر وبالتالي ازاي تخترع فكرة تنموية تسكن الإمكانيات البسيطة الطبيعية مع الطاقات المعطلة ده في ده يطلع لك إنتاج معين الدنيا تعمر وتبقى حاجة مختلفة تماما اختراع زي عملية الحصر ان احنا نعمل network لكل حاجة نحصر كل حاجة الأطفال إيه الكبار إيه المتعلمين إيه المرضى إيه ال diabetes إيه الخدام إيه أطباء إيه كل حاجة تبقى معروفة لده اختراع على فكرة ليه لأن في الحالة دي أعرف استون استثمر كل الطاقات دي إنما لغاية دلوقتي للأسف ممكن عملية الحصر نفسها بنعتبرها بدعة ويطلع لنا واحد يقول لك ما تسيب الحكاية بالبركة وخلاص أول مرة اتكلمت مع سيدنا أم بابا خميس وقت ما كان قائم مقام يعني فبقول لسيدنا واحنا بنزق الناس على عملية التعداد والحصر في كتير من المسؤولين يعني بيقولوا لنا لا لا لا ما نعدش لا بالبركة بالبركة قال لي ازاي اذا كان في في الكتاب سفر اسمه العدد عجبني قوي الاجابة بتاعته اذا كان في الكتاب المقدس في سفر كامل اسمه نمبرز وكله تعدادات ايه الغلط ان احنا نعمل حصر وتعداد إذا ده يبدو اختراع هو طبعا اختراع قديم بس أنا عاوز أقول اختراع خير لأنه بالتالي هيعرفك أنت عاوز توصل لإيه وتعمل إيه بالظبط استخدام الميديا والتكنولوجيا النهاردة أنا عندي عندنا خدام بيعملوا لقاءاتهم مع الشباب على النت كله من بيوته ويسهروا معاهم بالساعتين ثلاثة بس بيقولوا كلام مفيد بيلحقوهم بدل ما يدخلوا في سايتس وحشة فدي خدمة غريبة جدا معرفش أعملها دي يبقى واحد قاعد بيتابع كل فصل ومدارس الأحد الساعة 2 الصبح يضحكوا شوية ويدرسوا كتاب شوية ويصلوا شوية وكل واحد في بيته ايه الاختراعات الغريبة دي بس ده اختراع خير حتى وفرت لنا مكان في الكنيسة ووفرت مواصلات و... ويبقى كده السهرة بريئة وسهرة مفيدة احنا الكتاب بيقول يلا امشوا في سكة اختراعات الخير وحاسبوا من اختراعات الشر لأن الحكيم قال لنا أنه يضل مخترع الشر لكن الحكمة والحق هترافق كل مخترع الخير لإلهنا كل مجد وكرامة